الغيب أرجو إقبالا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الإنسان من نطفة فإذا هو حي يسعى ورزقه العينين يبصر, يبصر بهما المسعى ال- وأس- وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله النبي المصطفى والرسول المجتبى اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى مصابيح الهدى وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان لهم تبعا أما بعد فإخوتي في الله هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة رسالة هذه الليلة المباركة أتوجه فيها برسالة إلى أخي الناخب عنوان الحلقة رسالة إلى أخي الناخب أحبتي في الله تعرفون أن الله عز وجل عظم من شأن الأمانة في كتابه الكريم وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبين لنا ربنا أن الأمانة ثقيلة تثقل كاهل الوجود كله فقال عز من قائل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الأمانة أشفقت الجبال منها أشفقت السماوات منها أشفقت الأرض منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وأمرنا رب العالمين أن نؤدي الأمانات كل الأمانات إلى جميع أهلها فقال عز من قائل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وما منا من أحد إلا وفي عنقه أمانات فالعدل أمانة في عنق كل حاكم والمريض أمانة في يد الطبيب الذي يعالجه وأبناؤنا في المدارس أمانة في أيدي المدرسين الذين يعلمونهم والفتوى أمانة في عنق كل عالم ومفتي من أهل الإفتاء والزوجة أمانة في عنق زوجها والأولاد أمانة في عنق الآباء وفي عنق الأمهات والكلمة أمانة والنظرة أمانة أمانات ما منا من أحد إلا وهو مثقل بأمانات سيسأل عنها في الآخرة وسيحاسب عليها بين يدي الله عز وجل والسعيد الذي وفى وأدى ولم يخن والخائب البائس التعس الذي خان هذه الأمانات ويل له في الآخرة من عذاب الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا أن من أعظم أمارات الساعة الصغرى ضياع الأمانة ففي الحديث الصحيح المشهور الذي ذاع وبلغ الآفاق أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة القيامة إمتى فسكت ولم يجبه حتى قال بعضهم لم يسمع وقال بعضهم بل سمع وكره ثم بعد لحظات قال النبي أين تراه السائل عن, أما عن علامة الساعة أين تراه السائل عن القيامة فين الراجل اللي بيسأل عن قيام الساعة وموعد الساعة قال أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فقال الرجل الفطن وكيف إضاعتها نعرف منين إن الأمانة ضاعت قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله يعني إذا خون الأمين وأمن الخؤون إذا صدق الكذوب وكذب الصدوق إذا وضع الرجل غير المناسب في المكان الذي لا يناسبه إذا أصبح حاميها حراميها إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة هذا الأمر كثر جدا منذ زمان على مستوى أمة الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله حبتي في الله المسلم العاقل يبحث دائما وأبدا عن أسباب العافية ولا يثقل نفسه أبدا بالأمانات ولا يستشرف لأمانة لأن من استشرف لشيء وكل إليه أما من جاءه الشيء من غير استشراف أعانه الله جل وعلا عليه الإنسان كلما كثرت أماناته كلما ثقل في الآخرة حسابه المسلم العاقل دائما وأبدا يبحث عن أسباب العافية يكفيني في الآخرة أن الله عز وجل سيسألني عن ديني سيسألني عن كل نظرة ولفظة وخطوة سيسألني في الآخرة عن مالي من أين اكتسبته وفيما أنفقته سيسألني في الآخرة عن زوجتي وعن أولادي وعن أبي وعن أمي وعن رحمي وعن جيراني أمر صعيب معظم الناس لا يتصورونه عندما يقف الإنسان بين يدي الله عز وجل في الآخرة كأعرى ما كان قط وكأجوع ما كان قط وكأظمأ ما كان قط وكأخوف ما كان قط قد بلغت القلوب الحناجر من الرعب الأوصال تكاد أن تتمزق من الفزع المفاصل ترتعد وتكاد تخرج من أماكنها ثم يسألك الملك الجبار عن كل كلمة وعن كل نظرة وعن كل خطوة وعن كل فكرة وعن دينك ومالك وزوجك وولدك ووالديك وأرحامك وعملك وجيرانك أمانات المسلم العاقل يبحث عن أسباب العافية لأن الإنسان كلما كثرت الأمانات التي على كاهله كلما ثقل في الآخرة حسابه ولذلك لما قال أبو ذر رضي الله عنه يوما لرسولنا صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم يا رسول الله ألا تستعملني ما تديني منصب يا رسول الله خليني قاضي خليني أمير خليني قائد جيش خليني والي على مصر من أمصار المسلمين يا رسول الله ألا تستعملني فقال النبي لأبي ذر يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة أبو ذر ضعيف يبقى احنا أموات أبو ذر ضعيف وما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء رجل أصدق ذي لهجة من أبي ذر إنك ضعيف يا أبا ذر إذا نحن أموات وإنها أمانة وستكون في الآخرة حسرة وندامة إلا على من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها أحبتي في الله الانتخابات البرلمانية على الأبواب بعد أيام ليست بالبعيدة ستبدأ الانتخابات البرلمانية في جمهورية مصر العربية ومجلس الشعب القادم غاية في الأهمية وذلك لعلتين السبب الأول أن الغالبية في هذا المجلس ستتشكل منها الحكومة التي ستحكمنا في المستقبل وهذا أمر جلل لابد أن نستشرف مستقبلنا من خلال اختياراتنا في مجلس الشعب القادم الغالبية هتشكل الحكومة اللي جاية من تريدون أن يحكمكم يا عباد الله عايزين حكومة تحكمنا تحبس الدين في المساجد وتحصل الإسلام في الشعائر وتقصي شريعة الإسلام عن البلاد اختيارك هو اللي يحدد ولا عايز حكومة تصلح لنا الدنيا بالدين تتقي الله لا تسوسنا بما حرم الله لا تملأ البلاد بالمنكرات التي حرمها الله مجلس الشعب القادم لازم كلنا نشارك فيه لازم نخرج ونشارك ولا نتقاعس ولا نتكاسل مجلس الشعب القادم غاية في الأهمية الغالبية هتشكل الحكومة اللي هتحكمنا ثانيا سينتخب من, ه... من أعضاء هذا المجلس مئة هم الذين سيكتبون الدستور الذي تحكم به مصر ربما مئات أو عشرات السنين في المستقبل من هنا كانت الخطورة وعلى ذلك لابد لكل واحد من المصريين أن يخرج وأن يشارك وأن لا يتقاعس وأن يطلق السلبية طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى ولكن هناك من يسمع هذا الكلام ويقول ايه يا شيوخ ايها الشيوخ مش كنتم بتقولوا لنا لا تشاركوا في الانتخابات مش كنتم ما بتشاركوش ابدا في الانتخابات ما الذي تغير الان اولا قضية المشاركة في الانتخابات هذه مسألة اجتهادية عصرية نظرية يجوز لنا أن نجتهد فيها ولا ينكر في المسائل الاجتهادية على مخالف ما دام لم يخالف إجماع ما دام لم يرد نص قطعي ولذلك ترى أهل العلم قديما وحديثا منهم من قال بوجوب المشاركة في الانتخابات ومنهم من قال بالجواز بضوابط ومنهم من منع فلا ينكر فيها على مخالف لكن جل أهل العلم سيما في هذه الانتخابات وفي هذه الظروف التي نمر بها على جواز المشاركة في هذه الانتخابات من أجل إقرار الحق من أجل إنكار المنكر من أجل التمكين لشريعة الإسلام في البلاد إيه اللي اتغير الآن الظروف تغيرت تماما من الممكن الآن أن ننتخب أعضاء أياديهم متوضئة تاريخهم مشرف ثيابهم بيضاء من الممكن الآن لو شاركنا أن تكتسح في الانتخابات القادمة أيادي بيضاء وجوه متوضئة ضمائر عامرة قلوب تقية أعضاء يعرفون الله ويوقرون الله يعرفون رسول الله ويستنون بسنة رسول الله أعضاء يؤيدون الحق ويدعمونه ويقفون في وجه الباطل بكل قوة أعضاء لا يمرون قوانين تسخط الله وتحل الحرام وتحرم الحلال أعضاء يصدعون بكلمة الحق مهما كانت مرة تحت قبة هذا البرلمان يا عباد الله هذه الأحزاب وهذه الانتخابات ليست غاية بل وسيلة حتى تعمر مصر بقال الله قال الرسول فنصلح الدنيا بالدين فنربح دنيا وأخرى الوضع الآن تغير تماما ثانيا أنتم تعلمون أنه لم يكن هناك انتخابات في مصر قبل ذلك كلها مزورة إنما الانتخابات اللي جاية دي يرجى إن شاء الله أن تكون انتخابات حرة ونزيهة وتحت الإشراف القضاء الكامل إحنا ما كناش بنشارك هو إحنا لوحدنا ثلاث ارباع الشعب المصري ما كانش بيشارك في الانتخابات لأنه عارف أنها انتخابات مزورة كلها غش كلها كذب انتخابات كلها غش كلها كذب كلها تزوير غالب هذه المجالس كان يكتسحها من الجهلة الذين ترضى عنهم الحكومة أو الذين يشترون ضمائر الناس المتسلقون الوصوليون إلا من رحم الله فوا عجبا من إنسان لا يعرف كيف يتوضأ بيقرأ الفاتحة غلط ويجلس في مجلس يخطط لصياغة حاضر مصر ومستقبل مصر رجل لا يركع لله ركعة رجل لا يحسن الوضوء رجل لا يحسن قراءة الفاتحة راجل كل مؤهلاته شهادة محو الأمية ومزورة عشان يدخل ده بقى سعادته هيقعد كده ويتربع على الكرسي عشان ايه يراقب أداء الحكومة عشان ايه يرفض او يقر القوانين علشان ايه عشان ي- يعمل استجواب لوزير عشان ايه عشان يناقش الموازنة العامة للدولة ما مؤهلاته ما خبراته ما علمه ما ثقافته هو احنا كان عندنا انتخابات اصلا هل جل اعضاء مجلس الشعب السابقين كانوا يمثلوننا حقيقة كان كله كذب وكله تزوير وكله غش وكانت النتائج معروفة سلفا ان الحزب الوطني المبارك سيكتسح ولذلك كل الانتخابات دي أفرزت إيه؟ أفرزت أحجار على رقعة الشطرنج كان سيد قراره بيحرك أعضاء مجلس الشعب كما يحركها الذي يلاعب عرائس الكرتون عارفين آه، الليلة الكبيرة وسامحوني عارفين الراجل اللي بيلاعب عرايس الكرتون ده كان سيد قراره بيعمل كده ولذلك كنا نتفرج على جلسات مجلس الشعب اللي فات واللي قبله واللي قبله واللي قبل قبله نهلك من الضحك الرجل يقول واقترحت الحكومة قانون كذا هل توافقون موافقة هل توافقون فيش بينهم دقيقة موافقة هل توافقون ما يبصش الأعضاء وعينه في الورق موافقة ما احنا عارفين أحجار على رقعة الشطرنج عرائس الكرتون يحركها سيد قراره بأصابعه وما أكثر القوانين التي فصلها سيد قراره وما أكثر القوانين التي فصلها ترزية القوانين في مجلس سيد قراره لم يكن في مصر انتخابات أصلا مش في عهد مبارك بس قول من ستين سنة لم نعرف انتخابات حرة نزيهة شفافة قط منذ ستين عام إلى الآن اللي كان بينجح الذي تريده الحكومة اللي كان بينجح اللي بيشتري ضمائر الناس اللي كان بينجح اللي يجيب بلطجية يشيلوا الصناديق ويجيبوا صناديق تانية خالص وورقها متستف اللي كان بينجح اللي بيدفع أكتر وكله تحت مرأى ومسمع من الشرطة شرطة الحزب الوطني وكله تحت مرأى ومسمع من جهاز أمن الحاكم وكلهم كان يعمل لحساب المخلوع لا لحساب البلد وأسأل الله أن يغير الحال إلى أحسن حال مين اللي كان بينجح قبل كده صاحب العصبية العيلة الكبيرة صاحب القبلية القبيلة الكبيرة أمور عجيبة كانت تهلك من الضحك ممكن 10 20 30 عضو ينجحوا من المعارضة عشان يزوقوا وجه الحكومة المشوه وهناك سقف لا يمكن أن يتعداه أحد وفي الانتخابات قبل الأخيرة لما نجح 80 عضو من الإخوان أو كذا سحقوهم في الانتخابات الأخيرة ولم ينجح تقريبا أي أحد من المعارضة هو ده كان مجلس شعب ده كان مجلس شعب عملنا مسخة وأضحوكة للعالم يا الله الوضع الآن تغير ممكن ننتخب ناس يعرفوا ربنا وأصحاب كفاءات ويبقوا أغلبية أو شوكة في حلوق الذين يخوفون الناس من الإسلام فإن, فإن استطاعوا الإتيان بكل الخير فالحمد لله وإن استطاعوا أن يأتوا ببعض الخير فالحمد لله وإن استطاعوا إنكار كل المنكر فهذا واجب وإن عجزوا وأنكروا بعض المنكر فالحمد لله رب العالمين لازم نشارك كلنا لابد أن نطلق السلبية الوضع الآن تغير الانتخابات القادمة صوتك سيصل إلى من يستحق من خلالها إن شاء الله يبقى نشارك جميعا ونختار الأكفاء الأمناء العدول أصحاب الأيادي المتوضئة والقلوب الطاهرة والماضي المشرف أصحاب الأمانة وهذه شهادة ما ينفعش نخذل ما ينفعش ننزوي هنسيبها لمين العلمانيين هنتركها لمين لازم نشارك وبكل قوة وهذه شهادة ورب العالمين قال في كتابه الكريم ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم يا أخي الكريم اوعى تبيع دينك اوعى تبيع ضميرك لمن يدفع لك مئة أو مئتين أو تلتمية تبيع نفسك تبيع شهادتك لواحد بمئة جنيه بمئتين جنيه بألف جنيه وانت فاكر اللي هيشتري الأصوات بمية وبخمسين وبخمسمية في الساعات الحرجة ويصرف له مليون جنيه يشتري بها الناس فاكرك بيص فاكر بيصرف مليون كده يعني كرامة للمصريين هو مش صرفش مليون إلا عشان يسرق عشرة مليون واحد بيشتريك بمية جنيه يشتري دينك يشتري ضميرك يشتري شهادتك بمئة وبخمسين وبخمسمية تبيع نفسك للشيطان تشتري العذاب بالمغفرة تشتري النار بالجنة أغبى الناس من باع آخرته لدنياه وأغبى منه من باع آخرته لدنيا الآخرين انت خدت ايه يا ابني منه دي شهادة اي حد يعطي صوته لواحد في دائرته ايا كان لو ابوه وهو يعلم ان غيره افضل منه فقد خان الله وخان الرسول صلى الله عليه وسلم فقد شهد زورا وعمل فجورا اسمعوا ربنا بيقول ايه يقول تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به الله وصف أهل الإيمان بأنهم لا يشهدون الزور أبدا لا يتكلمون إلا بالصدق ولا يشهدون إلا بالحق فقال جل جلاله في سورة الفرقان والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن من أكبر الكبائر شهادة الزور روى الشيخان في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالها ثلاثة حتى ينتبه الغافل ويستيقظ الوسنان كل ينتبه كل يصحى قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان مضجعا فجلس جلس واعتدل عشان يؤكد على خطورة الكلام اللي هيقوله بقى وكان مضجعا فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت يعني إشفاقا عليه ورحمة به هتدي صوتك لمين هد صوتي لواحد قريبي مرشح نفسه لازم الكرسي ما يطلعش من عيلة أبو سويلم طب في الدايرة واحد عنده دين وكفء وأحسن منه يبقى أنت خنت ربنا خنت الأمة هتدي صوتك لمين واحد من بلدنا ابن الدايرة كما يقولون هتدي صوتك لمين واحد بصراحة الراجل ده صورته حلوة في الإعلان بيضحك شكله حلو هتدي صوتك لمين هدي صوتي لواحد صديقي لواحد بص بقى بص يا عم دي سبوبة دي سبوبة يا عم هدي صوتي اللي يدفع أكتر أنا هروح كده على ال- أشوف الدائرة الملتهبة فين الأعضاء المتنا فين وأنا بقى أروح هناك وقبل تغليق الصناديق بساعة بيدفعوا كتير وإيديهم بتبقى فرطة دي سبوبة يا عم لقمة عيش اللي يدفع أكتر هبيع نفسي ليه خبت وخسرت يبقى شهدت الزور يبقى وقعت في كبيرة من أكبر الكبائر سيدنا عبد الله بن مسعود يقول وحديث رواه أحمد والترمذي وغيرهما هو حسن موقوف عليه قال ابن مسعود عدلت شهادة الزور بالشرك ثلاث مرات عدلت شهادة الزور بالشرك يعني كرر اللفظة ثلاثا عدلت شهادة الزور بالشرك عدلت شهادة الزور بالشرك ثم قرأ قول ربنا فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور كأن ربنا في الآخرة هيربط أصحاب شهادة الزور مع المشركين في غل واحد في كلبشات واحدة عدلت شهادة الزور بالشرك يا مسلم يا مصري ايا كان دينك اوعى تدي صوتك اوعى تدي صوتك الا للاكفأ الا للامن الا لصاحب الايد النظيفه اللي بيخاف ربنا اللي بيتقي الله عز وجل فاتقوا الله يا عباد الله مجالس الشعب اللي فاتت والله كان فيها حشاشون وأنا أعرف ما أقول والله العظيم في المجالس الماضية ولو أحدد مجلسا بعينه كان في أعضاء تجار مخدرات والله تجار مخدرات بل رأينا أن الرؤوس الكبيرة معظمهم كانوا حرامية سرقوا البلد مصوا دمنا خربوا مصر بعد ما كانت مصر تطعم الدنيا صارت تتسول من القريب ومن البعيد ولا حول ولا قوة إلا بالله كفاية بقى احنا قرفنا احنا تعبنا نريد أع- عضوا ايد نظيفة تاريخ مشرف أمين كفء ذكي لبق عارف أحوال مصر الداخلية عارف مشاكلها داهس مصر عارف كل حاجة عارف أحوال العالم من حوالين مصر عارف ما الذي يدور في في الظاهر ومن تحت ال- ومن وراء الكواليس مش عايزين خشب مسندة مش عايزين مومياوات مش عايزين وصوليين مش عايزين منافقين مش عايزين أعضاء بيكرهوا الإسلام مش عايزين ناس عايزة تقصي الشريعة عايزة تحبس الإسلام في الجامع عايزة تبعد دين ربنا عن حياتنا مش عايزين دول عايزين اللي عندهم دين الأمناء الأكفاء العدول مش عايزين عضو ياخد تأشيرات الحج من المجلس ويفرقها على عيلته مش عايزين عضو ياخد التأشيرات من المجلس ويروح يبيعها مش عايزين عضو يصرف ملايين عشان ياخد الحصانة وبعدين يسرق ويتاجر في الممنوع تعبنا يا أخوانا لا تبيعوا أنفسكم لهؤلاء لا تغتروا بهؤلاء اوعى تبيع نفسك لمن يدفع لك مئة ومتين وتلتمية اوعى تبيع نفسك لمن يدفع لأنه هيصرف مئة ألف أو مليون أو خمسة مليون وبعدين هيسرق من قوتك ومن قوت عيالك ومن مستقبل أحفادك ملايين نعم ولكن سؤال معنا اتصال يا شباب اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيف حالكم زعب الحمد لله بخير حال
نسأل الله أن يحفظك وأنا متقدم لقناة الرحمة الله يرضى عليك
ممكن تسمح بالمداخلة اتفضل
نهنئ الشاب الليبي بمقتل الطاغية نسأل نعم.
الله أن ي- نسأل الله أن ي- يحفظهم ويحررهم نعم و- ونتقدم بخالص العزاء لأنفسنا والشعب السعودي خاصة نعم وفاة ولي العهد
نعم و- ونسأل الله أن يرحمه يا رب وبارك الله فيك أنت على متقدم نسأل الله أن ي- يرسم البسمة على محياك كما أنت باقي مبتسما دائما
جزاكم الله خيرا وأدعو لنا الإنسان صالح دعائك يا شيخنا الله يرضى عنكم
بالنسبة للترشيح نعم آه، في واحد عندنا طلبوه يعني من مجلس الشورى وكذا داعية هو فرفض آه، لا، آه، لا الدعوة كذا شرفني ربي بالدعوة تنسي بالدعوة قط مش فاهم كما الس- رفض كما رفض قبله الشيخ محمد حسان على منصب الرئاسة
طيب طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا أما كون الشيخ محمد يترشح للرئاسة في مصر فهو رفض هذا رفضا كليا وقطعيا وأحسب أن العلماء الذين وضع الله لهم القبول في الأرض قد رفع الله من مكانتهم فجعلهم في مكانة فوق هذه المناصب كلها العلماء سلاطين على القلوب الناس يأتون إليهم حبا وسلط... الذي له سلطان على القلوب أعظم ولا شك من الذين يجمع لهم الناس بالشرط آه، نهنئ الشعب الليبي بمقتل الطاغية نعم أنا أضم صوتي لصوتك ونعزي الشعب السعودي بوفاة ولي العهد آه، أنا أضم صوتي لصوتك وأسأل الله أن يجيرهم في مصيبتهم ويخلف عليهم خيرا منه معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم
ألو السلام عليكم السلام
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ مسعد الحمد لله انا
انت على الهواء وطي التلفزيون وكلميني من التليفون يا شيخ مسعد نعم لو لو سمحت انا عايزه بس اقول لحضرتك على حاجه قولي آه، انا بتصل على حضرتك بالتليفون بتاع حضرتك الشخصي نعم حضرتك ما بتردش علينا يعني حضرتك ما بتردش على ارقام وبنيل على
طب حاضر هرد اهو انا يا اختي الكريمه بلا مبالغه بلا مبالغه ممكن ياتيني في اليوم ألف مكالمه وزياده ألف مكالمه وانا وانا لا احب المبالغات وزياده لما ارد على 100 مكالمه من ألف يبقى انا عملت عمل خارق يعني لو كل مكالمة يا أختي الكريمة اتكلمت مع صاحبها خمسة دقائق اضربي في خمسين مكالمة بس مش في مية يبقى وقت كثير ثم أنا أحتاج إلى ما يحتاج إليه كل أحد أذاكر آه، أجلس مع أبنائي آه، عندي محاضرات ممكن في اليوم الواحد يكون عندي محاضرتين آه، يعني فقدر الإمكان برد فاللي عايز يتواصل يعني يتصل بعد الفجر ده أنسب وقت برد فيه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أحمد من قطر السلام عليكم يا أحمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ مسعد إزيك يا أستاذ أحمد الله يبارك فيك يا رب شيخ مسعد يعني أنا علشان بس وقت البرنامج أنا حابب بس أقول يا يعني بكل الدعاء كتروا كتروا عرفوا الناس مين هو حازم صلاح ابو اسماعيل عرفوا الناس مين هم الدعاء ال- ال- مين الناس اللي هم يمسكوا مصر يعني حاضر.
انا حتى حتى الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل انا شايف تحركاته بسيطه قوي يعني احنا بنعمل كل جهدنا والله بكلم الناس عليه في الشغل وفي الشوارع حتى لما بعرف يعني لما على اشاره عربيه اقسم بالله بفتح شباك العربيه وبكلم الناس على حازم صلاح ابو اسماعيل علشان هو ده ال- ال- ال- اللي احنا نامن نامن على روحنا معاه في مصر فالله يكرمك والله يكرمك يا شيخ مصعب يعني انا يعني انا بتابعك من زمان من اكثر من 10 سنين الله يكرمكم كتروا كتروا الدعوات على حازم صلاح ابو اسماعيل وعلى السلفيين وعلى الاخوان المسلمين ال ال احنا كنا ب- بقالنا 30 سنه ال ال النظام السابق يعني خ- يعني ماحي كل الصوره بتاعت الاسلاميين في ناس كتير مش عارفه مين هم الاسلاميين الله يكرمكم يا جماعه حاضر الله ابشر يا استاذ يكرمكم.
احمد جزاكم الله خير يعني هذا يكون لكن الآن انا انا ادعم آه، آه، ال- آه، الشيخ والاخ الحبيب آه، دكتور حازم صلاح ابو اسماعيل وقلت هذا منذ شهور في المساجد واراه من أ- من اصلح او من انسب الذين ترشحوا و- وهناك من يختلف معي في الراي لكن هذا قلته موجود على النت وقلنا هذا في المساجد لكن الان احنا داخلين على معركه غير معركه الرئاسه تماما يا احمد المع... النهاردة احنا داخلين على انتخابات مجلس الشعب وقد تكون أخطر وأهم من انتخابات الرئاسة فاحنا كل ش... يعني أمي بتقول كل وقت وله أذان فصبر جميل يا أحمد الله يرضى عليك اتصال السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل
شيخ موسى كيف حالك؟
الحمد لله أسأل الله العظيم أن يبارك فيك وفيك بارك والله أنا بتصل بس عشان يعني أسمع حضرتك وأسألك الدعاء لي لابنتي أسأل الله أن يبارك لك فيها وأن يجعلها من الصالحات وأن يجمعنا وإياك وإياها والمشاهدين في الفردوس الأعلى آمين بارك الله فيك اتصال ولا نستأنف السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي ازي حضرتك يا شيخ الحمد لله إيه، يا شيخ مسعد لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل حضرتك بالنسبة للمشاركة يعني نعم.
حضرتك بتقول إن هو لازم كل واحد فينا يروح يشارك في نعم الانتخابات نعم
طيب أنا فتاة منتقبة يعني مش عارفة لو رحت هيشوفوا البطاقة بتاعتي فهو يعني الشيء ده مضايقني يعني طيب مش ع... مش عايزة أظهر للناس حاضر ماشي جزاك الله خير بارك الله فيك بتقولي أنا أخت وأشارك في الانتخابات نعم شاركي إذا وجدت المكان منضبط بالضوابط الشرعية يعني في آه، صف للنساء وبعيد عن أي شيء يمس النساء بسوء والقاعدة على الصندوق جوه واحدة ست آه، وعايزة تشوف في زاوية بعيدة عن الرجال وجهك لتتأكد من الشخصية فلا بأس أما إن وجدت على خلاف ذلك فالزمي بيتك والله أعلم وأظن الأمر يسير إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ مصعب؟
الحمد لله بخير حال
بعد اتفضل.
اذنك يعني ليش الشيخ محمد ليه ليه رافض يعني ان هو ي- يتقدم للرئاسه؟
اسألوا وإن لا- يعني بيقولوا انه من يعني من يشوف حبيبي في الله شيء حبيبي في الله وكل اليه بارك فيك الشيخ رد في حلقات كثيرة الشيخ أعلم بنفسه منا الشيخ في مكانة وكل الدعاة ال- الرموز والعلماء الكبار أعظم من هذه المناصب إحنا بتوع دعوة يا عم الشيخ يا عم الحاج نحن رجال دعوة فيخرج مننا بقى احنا مش عايزين هو احنا عايزين الشيخ ده يعمل كل حاجة سوبرمان يعني كل المشاكل يحلها وكل الأزمات يفرج وكل شيء مش ممكن الناس لهم مواهب مش كل الصحابة كانوا خالد بن الوليد ولا كل الصحابة ينفعوا ابن عباس ولا ينفع سيدنا خالد يبقى في مكان ابن عباس ولا ابن عباس يبقى في مكان سيدنا خالد هذه مواهب وكفاءات وهبات من عند الله والشيخ رد كثيرا على هذا الأمر السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمه الله تفضل.
وبركاته كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله بارك الله فيك وجزاكم الله.
الله خير وجزاك
لا يا شيخ نسأل الله كما رب العظيم أن يتقبل منكم يا رب وما يعني سبحان الله يعني ما كان لله دم واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل نعم.
نسأل الله كما رب العظيم أن يجعل عملكم كله خالصا لوجه الكريم نعم وأن آمين يتقبل منا ومنكم يا رب
والله يا شيخ مصعب أنا ك- كان عندي يعني مع, مع ملحوظة على الانتخابات بالنسبة للانتخابات يا شيخ والله والله يعني قلما تجد من من يعني قلما تجد سبحان الله من يتقي الله من يتقي الله ويرشح نفسه سبحان الله كل ما كل ما كل ما كل من تجد فيه خير سبحان الله يبتعد وي- ويخاف من- مش عارف مش عارف ليش يعني لأن يعني المفروض سبحان الله كل كل من يجد في نفسه خير يوجه نفسه او او يترشح
أحسنت هذه معلومة بارك الله فيك يا شيخ أنا أنا أوافق مع مع- كل من وجد في نفسه خير ولم يجد في دائرته من هو أصلح منه يلزمه أن يترشح وأسأل الله أن يوفق لكن أنا مش عايز أسود الصورة زيك كده لا في ناس كتير أفاضل وأخيار وأبرار وأطهار وإحنا إن شاء الله سنكون معهم إن شاء الله وندعمهم إن شاء الله اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وطي التلفزيون وكلمني من التليفون
الشيخ مسعد ربنا يبارك في عمرك ويبارك في حضرتك يا رب وإياك
وجزاكم الله خيرا يعني الله يكرمك انا حبيت اقول لحضرتك ربنا يجعلك من المساعد من المساعدين في الدنيا والاخره يا رب والمشاهدين وواجه حضرتك الانور يا رب.
ربنا يجعله في الدنيا والاخره ان شاء الله الله يرضى عليك و- أسأل الله أن يبيض وجهي ووجوه المشاهدين يوم تبيض و- وجوه المصدقين ربنا يبارك في حضرتك آمين.
و...
هات قول أنا سامعك و... واسال لحضرتك الدعاء لي ولزوجتي ولابنائي أسأل الله أن يجعلكم من الطيبين الصالحين وأن يرضى عنا وعنكم دنيا وأخرى اللهم آمين الله يبارك فيك اتصال يا أستاذ محمد السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي
بس معاك.
معاك بس يا شيخ حضرتك عمال تقول يعني ننتخب كلنا ون... ونقول يعني نقول صوتنا يعني نعم
ف... فاحنا دلوقتي احنا مش عارفين حاجة يعني احنا مم.
مش عارفين مين الكويس من مين الوحش ما نعرفش حلو هقول لك الرد ماشي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلنا نشارك أيوة لازم نشارك لازم نشارك يا أخوانا لو تخاذلنا لو تخاذل الذين يحبون الله ورسوله ويعملون بدينهم فلمن نترك المجال للعلمانيين للربل- للليبراليين أه، للنصارى يعني ومن حق كل مصري مصري أن يتقدم وأن ينتخب من شاء لكن إذا انسحبنا نحن لمن سنترك المجال إن كان العلمانيون وليس في أيديهم إلا بعض الصحف الصفراء وبعض القنوات الفاشلة يشنون, يشنون حربا ليل نهار ضروس على كل ما هو إسلامي أمال لو دول بقت الحكومة منهم أمال لو دول بقوا أغلبية في مجلس الشعب أمال لو دول كتبوا الدستور لأتى الخراب والدمار عمرو حمزاوي شفت له مقطع كده على النت من يوم أو يومين بيقول أنا لا أجد غضاضة في إن المسلمة تتزوج من رجل نصراني أو يهودي سعادة رئيس لجنة الفتوى عمرو حمزاوي يقول لك ما عنديش مانع إن المسلمة تتجوز يهودي أو نصراني لا غضاضة اللي عايز يتجوز عند المأذون وفقا لأحكام الشريعة هو حر واللي عايز يتجوز جواز مدني يعني تتجوز بقى يهودي تتجوز نصراني تتجوز بوذي تتجوز ملحد هي حرة مش دي الليبرالية مش دي العلمانية مش دي المهلبية دول لو حكموا مصر الواحد فينا مش هيبقى ليه كلمة على مراته ولا على بناته بالقانون يرجى من هؤلاء خير يحيى الجمل لما واحد بيقول له القرآن وكذا قال ربنا بطل يتكلم من 1400 سنة هو يقصد طبعا ان الوحي انقطع من 1400 سنة ونسي ح- حضرته ان كلام ربنا مش منحصر في القرآن بس ده ربنا له في كل يوم كلام قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا الله الله عز وجل له في كل يوم شأن أمور يبديها ولا يبتديها كل يوم هو في شأن يرفع أقوام ويخفض أقوام ويغني أقوام ويفقر أقوام ويمرض أقوام ويعز أقوام و... وكل هذا يكون منه بكلام إذا أراد شيئا فإنما يقول يقول فإنما يقول له كن فيكون الناس اللي بتتكلم عن ربنا بالجرأة دي الناس اللي بتتكلم عن الشريعة بالطريقة دي الناس اللي عايزة تحل الحرام بالطريقة دي لو تركنا لهم المجال دمر على الإسلام كبروا على الإسلام أربعة كبر على كل ما هو إسلامي أربعا كتكبيرات الجنازة إبراهيم عيسى و- آه، ست منى الشاذلي و- والأستاذ خالد منتصر اللي طالع يقول لك عبارة الله الوطن السياسة غلط ربنا إيش دخله في السياسة بيقول كده على ربنا بتتكلم عن ربنا كده ربنا ملوش دخل بالسياسة ما ربنا بالسياسة يا الله كأنه بيقول لربنا انت ليك الآخرة واحنا لنا الدنيا انت ليك السماء واحنا لنا الأرض احنا أعلم بمصلحتنا منك يا خالقنا نحن أعلم بمصلحتنا منك يا خالقنا ما هذه الجرأة ما هذه الجرأة على الله ال- الأمثال دي لو وصلت ست نوال السعداوي آه، المذيع بيسألها ويا رأس برضه من الرؤوس دي آه، يعني محسوبة عليهم بيقول لها آه، إيه رأيك في زواج الرجل من الرجل والست من الست إيه رأيك في العلاقات الشاذة دي يعني قالت آه، حرية الست اللي عايز تتجوز راجل هي حر اللي عايز تتجوز ست زيها هي حر الراجل اللي عايز يتجوز مش راجل زيه يبقى حر فالمذيع يعني الم- ال- ال- حب يحرجها قال لها طب وانت كنت بتمارسي علاقاتك ب... قالت لا لا لا لا انا ما عرفت هذا الا في الزواج انا تربيتي وكانت مختلفه طب انت متربيه عايزه الناس ما يبقاش عندهم ربايه ليه امر عجب لو احنا تخاذلنا وخرجت الفتاوى تصبط النتيجة سيصل هؤلاء وسيفصلون لك القوانين التي تحاربك في داخل المسجد يقول لك تجديد الخطاب الديني شل كل آيات الجهاد من الكتب شل أي آيات بتقول عن مصر من كفار امسح امسح شيل شيل أه. يمكن يقول لك ما تصليش بيها كمان لو يملك هذا هيحاربك جوه الجامع هيطلع قوانين اقول لك ايه ده احنا قوانين فرنسا اللي بنحكم بيها الان كلها عار قانون الوضع بتاع فرنسا اللي بنحكم بيه يقول لك لو واحد سنه فوق العشرين سنة ضبط مع فتاة عمرها فوق العشرين سنة في حالة تلبس بالزنا قامت البنت قالت للضابط أنا موافقة وراضية ولم يثبت أنها تعمل في البغاء دي واحدة خدينة بتاعة الراجل ده سبيشيال بس خاصة بيه بس عشيقة خلاص ولا تاخد ساعة حبس اسألوا أي محامي طالما أنا راضي وهي راضية وإحنا الاتنين راشدين ومش مغتصبة ومش شغالة في البغاء إحنا أسفين يا فندم ده ده الوضع الحالي أمال لو وصل العلمانيون هيعملوا قوانين للشواذ يقول لك حرية دينية يعني بقى بهائية قديانية بوذية كله كله لازم نشتغل لازم نعمل لابد أن نشارك لكن السؤال نختار من نختار مين يا عم الشيخ نختار العضو الذي يتوافر فيه إن أمكن أربع صفات العدالة الأمانة الكفاءة القوة العدالة أيوة عايزين واحد عدل مش فاسق تنتخب لي واحد خمرجي تنتخب لي واحد حشاش تنتخب لي واحد مرابي تنتخب لي واحد بيأكل أموال الناس بالباطل ده فاسق ده أصلا شهادته غير مقبولة وكثير من أهل العلم قالوا عضوية هذه المجالس تعتبر ولاية والولايات لابد لها من عدالة يبقى لازم يكون عدل تنتخب لواحد يقول لك أنا لا أريد الإسلام أنا شايف أن الحل في كارل ماركس ولينين يا عم الحاج ده الاشتراكية سقطت في بلدها وانت لسه بتطبل للينين وماركس و... وهذه الأسماء العجيبة تنتخب لي واحد علماني ليبرالي يفصل قوانين تبيح الدعارة يقول لك ربنا ايش دخله بالسياسة وانا ما عنديش مانع ان المسلمة تتجوز يهودي او تتجوز نصراني يفصلوا لنا قوانين تبيح الشذوذ ألا تعرفون أن في قانون فرنسا الميمون الذي نحكم به الآن إن لو واحد لأمراته بتزني على فراشه وهي بعد كام يوم لقيته بيزني على فراشها مش من حقه يرفع دعوى زنا ولا من حقها ترفع دعوى زنا لأن كده بصرة أنت زنيت على فراش الزوجية وأنا زنيت على فراش الزوجية كده بقى إيه بصرة مش دي القوانين بتاعتنا معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم اتفضل يا حبيبي
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته فضل الشيخ مصعب ال- ال- بارك الله فيك وطي التلفزيون خالص وكلمني من التليفون ازيك يا فضيلة الشيخ مصطفى عقيد اسكندريه حياك الله يا شيخ مصطفى ازيك يا شيخنا منور الله الله يرضى عليك ربنا يزيدك ويرفع قدرك في الدنيا والاخره يا شيخنا يا رب وإياك ربنا يزيدك يا رب علم فضيلة الشيخ بس كنا عايزين من حضرتك بس توضح للناس آه، في ناس كثيرة للأسف بتتكلم بتقول إن المشايخ ملهاش في السياسة حاضر وإيه اللي دخلها في السياسة فإحنا يا ريت حضرتك توضح هذه المشكلة لأن الناس كثير بتقول المشايخ ملهاش في السياسة وملهاش في الدين يعني ليها في الدين بس فيا ريت فضيلتك يعني توضح للناس فضيلة المشايخ يعني عندها علم بالسياسة وكده يا ريت توضح هذه النقطة وجزاك الله كل خير ربنا يزيدك يا رب وإياك حاضر اتفضل يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاصمتك. ألا تعرفون يا عباد الله أن من القوانين التي نحكم بها الآن قوانين ترخص لبيع الخمر وصناعة الخمر واستيراد الخمر عفوا وت- وتحرم وتجرم المخدرات يعني لو مسكوا واحد بيبيع مخدرات ممكن يتعدم ياخد تأبيدة لكن يعمل مصنع خمرة يديله رخصة أه مش كلها خمرة وده القوانين دي عملها خمرجية ولا إيه عايزين نفهم مش كلها خمور ولا الويسكي والفوديكا خمرة الناس اللي فوق والتانية دي البانجو ده خمرة الغلابة مش كله حرام مش كله إجرام سيترخص للخمرجي وتحاسب التاني كلهم من المجرمين حاجة ت- أقول لك إيه تجن هذه القوانين التي نحكم بها لو واحد لقى دخل لقى واحدة لقى مراته بتزني مع واحد على فراشه وقام قام الزاني وقتله يبقى سقطت دعوى الزنا ليه؟ مش من حق حد يرفع قضية الزنا على المرأة المتجوزة إلا جوزها يعني إيه؟ يعني لو واحد لقى بنته بتزني ومسكها متلبسة أو خالته أو عمته أو كذا مش من حق أبوها ولا أخوها ولا خالها ولا عمها ولا ابنها يرفع دعوى زنا امال من حق مين؟ جوزها بس طب لو جوزها تيس لا يغار ديوث عادي عادي فصاحبنا دخل لقى مراته بتزني على فراشه أم قام الزاني وقتله سقطت دعوى الزنا بموت الزوج طب والقتل لك دفاع عن النفس جيب محمد كده عفريت يسله منها سلة أو ياخد حكم خفيف سبحان الملك يبقى ننتخب مين ننتخب الع- العدل اتنين ننتخب الأمين قالت ابنة شيخ مدين يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال يوسف عليه السلام لملك مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم عايزين عضو أمين يعرف أن الكلمة أمانة لا نريد عضوا منافقا متسلقا وصوليا طبالا الحكومة اللي فاتت كان فيها واحد طبال وواحد رقاص تخيلوا الطبالون والرقاصون هم الذين كانوا يسوسون ويخططون لمستقبل بلد زي مصر وعشان كده خربت مصر يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين ثلاثة الكفء لازم يكون كفء لو واحد متقدم لل- للانتخابات حافظ القرآن كله عالم في الشريعة لحيته لحد سرته عنده زبيبة في دماغه قد كده بس مش كفء عنده دين وأمين وتقي بس مش كفء وواحد تاني يا دوب بيصلي أمين طاهر وكفاءة التاني أولى من الأول لازم الكفاءة مع الأمانة وعلى كل حزب يرفع راية الإسلام أن يدقق وينقح ويمحص في اختيار أعضائه الصفة الرابعة القوة على أداء الأمانة نريد عضوا قويا نريد عضوا فعالا لقد تعبنا من المومياوات مصر شيخة بقالها سنين كل أصحاب القرار فوق السبعين سنة ومنهم اللي فوق الثمانين سنة بلد شيخة بلد معجزة بلد معدومة العافية عايزين مجلس فيه الخبرة بتاعت الشيوخ وفي قوة الشباب عايز عضو قوي فعال مسمار على الكرسي في مجلس الشعب مش يحضر في الجلسة الافتتاحية وفي الجلسة الختامية وبقية السنة مختفي تفر- تتفرج على جلسات مجلس الشعب اللي فاتت تلاقي تقريبا ربع العدد بيحضر بس وثلاث ارباع اللي حاضرين نايمين يجي بقى سيد قراره ها موافقة صاحبنا يرفع ايديه وقد صعد شخيره الى سطح القمر موافقة هو نايم اصلا لا عارف قالوا ايه ولا عملوا ايه ان لله وانا اليه راجعون بقول لك مجلس عملنا اضحوكة للعالم مجلس الشعب ده عملنا اضحوكة ومسخة للعالمين عايز عضو فعال عارف احوال مصر ايه عارف احوال العالم ايه عارف مشاكل دايرته ايه ذكي لماح يضع انسب الحلول مش عضو يحضر في المياتم وفي الافراح وينقطوا له وبس يا عباد الله عايزين الانتخابات اللي جايه تبقى انتخابات نظيفه لا تنتخب الجهله لا تنتخب اللصوص لا تنتخب الفلول لا تنتخب الذين يبغضون الشريعة لا تنتخب الذين يريدون إقصاء الإسلام لا تعطوا أصواتكم للذين يريدون سلخنة عن ديننا وقلع بلدنا من دينها ويا أهل مصر حكاما ومحكومين أرجوكم عايزينها انتخابات نزيهة الدنيا كلها بتتفرج علينا مش عايزين دماء مش عايزين بلطجية مش عايزين تزوير مش عايزين غش عايزين نتقي الله عايزين نتقي الله في ديننا وفي بلدنا أخويا مصطفى سألني بيقول لي تقول إيه للناس اللي بيقول لك المشايخ ملهاش في السياسة هو كان حد في مصر أصلا له في السياسة هو كان مسموح لحد في مصر أصلا يلعب سياسة قول لي مين هو كان في انتخابات حرة هو كان في أحزاب حقيقية في مصر ده كلها ورق يا ابني كلها ديكور كلها رطوش في اللوحة المشوهة أصلا إنما الشيوخ أعلم الناس بمصالح العباد دنيا وأخرى والدين كله سياسة والإسلام حكم العالم قرونا مصر ما اتحكمتش بالشريعة سنة أو اتنين مصر يا حبيبي حكمت بالشريعة من عهد عمرو بن العاص لحد 120 سنة فاتوا وكان في ظل الإسلام عز مصر وأمن مصر ونصر مصر والعدل في مصر والسماحة في مصر كل هذا من سياسة الإسلام أسأل الله أن يكبت المنافقين وأن يخزي أعداء الشريعة وأن يخيب الذين يخوفون الناس من الإسلام وأن يأتينا بخير من يمثلنا اللهم ولي علينا خيارنا يا رب لا تولي علينا شرارنا اللهم لا تولي علينا إلا من يخافك يا رب العالمين اللهم إنا تقنا إلى شريعتك فأذن لقرآنك أن يقود وأذن لسنة حبيبك أن تسود أحبكم في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قدمت إلى